بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة المتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أما بعد حياكم الله مشاهدينا الكرام في برنامج بهتان وبرهان وبرهان كما عودناكم بإذن الله تعالى دائما نتكلم عن بهتان من أقوال الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ثم نأتي عليه ببرهان من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تكلمنا في حلقات سابقة عن تحريف القرآن عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية وقلنا ودايما بنبه ان التحريف عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية ينقسم إلى أربع أقسام منها تحريف الزيادة تحريف النقصان تحريف التبديل أو الترتيب وتحريف المعنى تكلمنا عن التحريف بصفة عامة ثم بعد ذلك تكلمنا عن تحريف النقصان عند الشيعة الإمامية ثم تكلمنا عن تحريف المعنى وما زلنا نتكلم عن تحريف المعنى عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية طيب احنا جبنا المسألة دي ليه مسألة تحريف القرآن عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لأن بالضبط الناس معتقدة ان الشيعة مفيش ما بيننا وما بينهم أي خلاف ألا مسألتين مسائل في الفروع أي المسائل الفقهية ومسألة ان هم قالوا ان الرسالة نزلت غلط على محمد صلى الله عليه وسلم وكان المفروض تنزل على علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه والقول ده أصلا ليس بقول الشيعة ولكن الناس معتقدة الكلام ده لأنه ابتدت الناس تتكلم في الموضوع ده فاحنا حبينا من هذا البرنامج ان احنا نوصل ان الخلافات ما بيننا وما بين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية في الأصول في القرآن الكريم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأنا بمسألة التحريف لأنها مسألة خطيرة تهم الكافر قبل ما تهم المسلم لأن الكافر إزاي هيدخل الإسلام والإسلام كتابه أصلا مجموعة من اللي هم بيقولوا عليهم مسلمين محرف إزاي المسلم سيعتقد في كتاب الله عز وجل يؤدي أحكام الكتاب يؤدي أحكام السنة وهو يعتقد داخليا أن كتاب الله عز وجل ده اعتلاه التحريف كما يقول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية النهاردة أنا أجيب لكم مجموعة فيديوهات من أقوال الإمامية الاثنى عشرية أو هم زي ما بيسموا نفسهم الشيعة الجعفرية فإن شاء الله النهاردة أول شريط هبدأ فيه ده شريط لأحد الدعاء الشيعة على البرامج الصوتية على الإنترنت تخيلوا أحد الدعاء الشيعة ما بيعرفش يقرأ قرآن وللأسف الشديد ده عنده غرفة صوتية على برنامج مشهور وله منتديات باسمه ومع ذلك لا يستطيع أن يقرأ القرآن بصورة صحيحة عنده غرفة صوتية على برنامج مشهور وتحته حوالي 40 أدمن بيدعو إلى التشيع ولا يستطيع أن هو يقرأ القرآن بصورة صحيحة فهل القرآن ده ليه اعتبار عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية احنا ما بنتكلمش على ناس عوام فالعام ممكن يكون بيعرف يقرأ القرآن ممكن ما بيعرفش يقرأ القرآن لكن تخيلوا ان واحد يكون داعية المفروض ان هو الى الله او الى التشيع زي ما هما بيقولوا وما بيعرف يقرأ القرآن تعالوا نسمعه ونرجع نعلق على الشريط
هم سم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق ويجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد يكاد البرق يخطف أبصارهم كما أضاء لهم مشوا فيه وإذا وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصلوا يوصل أن أن يصلوا ويفسدوا في الأرض أولئك هم الخاسرون ولما ولما تلبسوا الحق ولما تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون 47 آية أمامي يعني لو قرأتها جميعها لأطال بي المقام وهو يتكلم عن المؤمنين ها حتى تعرف انك لا تفهم اللغة العربية يا فارسي مو اقول لك انت فارسي ما تفهم اللغة العربية ما تصدقني ها ما تصدقني تفكر نفسك انك تعرف اللغة العربية ولكنك مع الاسف الشديد لا تعرف اللغة العربية عرفت كيف لا تعرف اللغة العربية انتظر شوي خلينا ناخذ اخوان
يعني أنا سبحان الله يعني تخيلوا إن ده أحد الدعاء إلى الله عز وجل أو أحد الدعاء إلى التشيع ومش عارف يقرأ آية صحيحة من كتاب الله عز وجل والله يا أخوانا إحنا ما بنجيب مجاهيل الناس دي كلها معروفة على برنامج اسمه البالتوك وباسم المراجعات وعنده يعني آه، غرفة كاملة فيها 40 أدمن تحت إيديه تخيلوا لما يكون واحد بالمنظر ده وما بيعرف يقرأ القرآن واللي في الآخر يقول لك عشان تفهم اللغة العربية فارسي ده كان حوار ما بينه وما بين أحد الشباب على في الغرفة ديت فتخيلوا ان هو يصل يوصل اي اي حاجة ي- يا جماعة عديها يا عم وهو بيقرأ ايه ده انا والله لو مسك جريدة هيقرأها افضل من القرآن الكريم تخيل ان واحد بالمنظر ده ما يعرف يقرأ طب ازاي طب دول بقوا دعاة ازاي طب فين شعيرة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيعة يا جماعة ما عندهم امر بالمعروف ونهي عن المنكر لسبب بس- واحد بس ان كلهم كده لو ده امر بالمعروف ونهى عن المنكر على ده ده هيؤمر على ده ازاي ما انتوا الاثنين شبه بعض مفيش فرق ما بينكم وما بين بعض ده هيأمر بالز- ازاي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر هيقول له ايه هيقول له اتق الله اقرا القران صح طب ما انت ما بتعرف الق- تقرا القران صح اتق الله عز وجل هو القران ده بالنسبه له ايه يا اخوانا الشيعه عايز اقول ان الشيعه ما عندهم اصلا قران القران اللي عندنا ده هم يعتقدون ان القران ده مجرد ان هو شيء بس كده تحتفظ بيه لحد ما ياتي القران من عند المهدي المسردة القران ده ان انت ممكن تعمل ببعض احكامه لحد ما ياتي القران الجديد من عند الامام المسردب القرآن اللي في ايديه ده اللي هو 114 سورة هو لا يعترف بيه اساسا طيب حاجة تانية الشيعي ده قرأ القرآن فين سمع القرآن فين اولا ما عندهمش صلاة جمعة عشان يروح يسمع الخطيب وبعد كده يسمع آيات الله عز وجل المغرب والعشاء بيجمعوهم مع بعض في البيت الظهر والعصر بيجمعهم مع بعض في البيت الفجر ما بيروحش يصلي الفجر هيسمع قرآن فين والأغرب من كده ان عندهم لا يجوز قراءة الصور الطوال في الصلوات ليه لانها تفوت الصلاة الى الصلاة طب يا عم الحاج انا هقرأ بس انا هقرأ واحد بس يعني انا هقرأ جزء واحد من مثلا من سورة البقرة لا ما ينفعش طب اقرأ ايتين لا برضه ما ينفعش يا تقرأها كاملة يا ما تقرأهاش يبقى مش هيقرأها الوقت هيكفي وقت منين ان واحد يقرأ السورة كاملة يبقى كده هو نهى عن ايه نهى عن قراءة الصور الطوال هنروح لفيديو تاني كده نسمع احد مشايخ الشيعة واحد الدعاة الشيعة وهو بيبدل بقى وهنا بنتكلم عن مسألة ايه تبديل او تحريف المعنى اسف نتكلم عن مسألة تحريف المعنى عن- عند الشيعة الامامية للقرآن الكريم وده أشد خطر كمان من التبديل لأن هو الآية بتبقى مقصود بيها أشياء معينة وهو يبدلها لأشياء معينة تاني يصرف المعنى لأشياء أخرى تاني وكلمات أخرى تاني تعالوا نسمع الفالي ونرجع تاني مثل قضية اقرأوا في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى شنو معنى والنجم إذا هوى شلون النجم هوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التفت إلى أهل المدينة قال لهم سترون في هذه الليلة كرامة وفضيلة لعلي بن أبي طالب لم يسبقه أحد راح تشوفون راح تشوفون اللهم صل على محمد وهي القضية واحد من علماء السنة كاتبها الآن الذي أذكر شنو هاي القضية كان؟ الناس شافوا نجمة من نجوم السماء هذه كانت نجمة المشتري أو زحل المهم نجمة النجمة جاءت وجاءت وجاءت ونزلت في بيت علي بن أبي طالب سلام الله عليه اللهم صل على قضية أنا ما دا أقول هالقضية نادرة بالتاريخ لا سنة كافين شيعة كافين راجعوا تفسير القرآن والنجم إذا هوى جماعة قالوا رسول الله نعوذ بالله ظل بعضهم قالوا رسول الله أصلا غلطان ساحر كل واحد حكي قد حكي نزل الآية والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى
يا جماعة والله والله والله أهل البيت رضي الله عنهم وسلام الله عليهم مش محتاجين للكلمات ديت مش محتاجين للفضائل المدعى لهم يعني الفالي كده بيقول لك والنجم إذا هوى النجم ده نزل في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه الله عز وجل يحلف بما شاء والنجم ده ده حلفان من الله عز وجل ما ضل صاحبكم وما غوى ده حلف من الله عز وجل ايش جاب بقى ان النجم ينزل على علي بن ابي طالب وينزل في بيت علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه طب دوت ده اسلام ده ينفع ان احنا القرآن يقصد مقصد ونيجي احنا كدعاء او هو كداعي الى الله زي ما بقول او داعي الى التشيع ويصرف المعنى الذي أراده الله عز وجل لمعنى له في هواه يعني هو لازم كل آية ندخل فيها آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم عشان نعرف فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني هي فضائل آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم انتهت من كتب السنة ومن كتب الشيعة عشان نبتدي نلفق تلفيقات عليهم عشان يزداد حب فيهم والله ما محتاجين آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل أوصار بهم في القرآن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم آل بيته فمش محتاج ان انا اخترع اختراعات دي وبعدين عشان يحبك بقى ايه يحبك هيقول لك ايه واحد علماء السنة هو من قال طب يا ريت يا عم الفاني تقول لنا ايه اسم الكتاب طب قول لنا اسم العالم طب في اي كتاب طب قول لنا هو قال ايه بالظبط حلنا للكتاب ولكن لا عشان يصدقوا الكذبة بتاعته يروح جاي قال ايه وأحد علماء السنة قال أنها نزلت في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه النجم نزل في بيت ده لو النجم ده نزل في بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يحرقه يعني انتوا شايفين النجم ده لما بينزل دي شهب نجم ينزل كده أول لما بيصطدم بالغلاف الجوي بيحترق ولو نزل وهو مشتعل يحرق أي شيء مكانه ولكن يا جماعة تخيلوا ان هو وصل بالحال ان هو كده فاستخف قومه فقطعوه قاعد قدام جماعة مش بيفهموا والله انا اسف ان انا بقول كده لكن فعلا الجماعة اللي قدام ولو بيفهموا فعلا ما كانوش سابوه او كده ما كانوش سابوه يتكلم بالكلمات دي لا تعالى انت جايبه منين الكلام ده ورد عن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم منين لكن لا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وقول زي ما انت عايز المهم في الاخر ان انت تخترع لنا فضائل ان هو يطير في السماء وينزل على الارض ويروح ويوقف الطياره ويجيبه ويشغل الموتور والكلام ده كله اللهم صل على محمد وعلى محمد يطعن في القران الكريم يصرف معاني القران الكريم الى معاني اخرى اللهم صل على محمد وعلى ال محمد معانا شريط لعبد الحميد المهاجر نسمعه كده برضه في تحريف القران بالمعنى يحرف معنى القران الكريم الى اشياء اخرى تعالوا نسمعه ونرجع تاني المؤمنين صلوات الله وسلامه هو إمام المسلمين وهو الخليفة الأول وهو الإمام الأول وهو حجة الله في الأرض وهو السر الأعظم في هذا الكون بحيث اسمه لما تنطق فيه تقول يا علي تنفتح أمامك أبواب الخير كلها لأن كل خير هو الإسلام هو القرآن الناطق يقول هذا كتاب الله الصامت وأنا كتابه الناطق هكذا علي امير المؤمنين صلوات الله وسلامه هو امام المسلمين وهو الخليفة الاول وهو الامام الاول وهو حجة الله في الارض وهو السر الاعظم في هذا الكون بحيث اسمه لما تنطق فيه تقول يا علي تنفتح امامك ابواب الخير كلها لان كل خير هو الاسلام هو القرآن الناطق يقول هذا كتاب الله الصامت وانا كتابه الناطق هكذا علي
يعني سبحان الله برضو يعني الواحد انا مش هتكلم في مسألة اللي هي الشرك اللي هي قول يا علي بن ابي طالب او يا علي وينده وتفتح له ابواب الخير وكان به من الاولى ان يقول يا الله ولكن المسألة مسألة ما زلنا انا ما بحب احيد عن الموضوع اللي انا فيه المسألة في مسألة تحريف معنى القرآن تحريف معنى القرآن هو قال هنا بالظبط قال ان علي بن ابي طالب هو القرآن الناطق طب وبعدين والقرآن اللي في ايدينا ده هو القرآن الصامت طيب القرآن الصامت يحتاج إلى قرآن ناطق تمام أين القرآن ناطق علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه لما كان في زمنه كان هو القرآن ناطق تمام وبعديه الحسن وبعديه الحسين وبعديه باقي لحد ال11 طب وبعد كده أين القرآن الناطق هناخد من مين القرآن للأسف هم يعني إن كان بيحاول يرفع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم في أشياء فبينزلهم في أشياء تانية إن كان دوت هو القرآن الناطق الصامت اللي في إيدينا ده القرآن الصامت زي ما بيقول الشيعة الإمامية الاثنى عشرية طب القرآن الناطق هنحتاجه ومحتاجينه ودايما في حياتنا محتاجينه نلجأ إلى من وبعدين ينفع إن إحنا نسمي كلام الله عز وجل بأن هو القرآن الصامت ينفع حتى تسمية الكلمة ديت ان ده قرآن صامت يا اخوانا احنا فعلا يعني انا القضية مش قضية كده القضية قضية قلوب احنا مش محتاجين اشخاص مش محتاجين مناظر احنا محتاجين فعلا قلوب تحس بالكلمات اللي هي بتتقال الكلمات دي كلمات شديدة جدا بس للي يفهمها للأسف الشديد والله يا جماعة أنا ما عملت البرنامج ده إلا لتحذير المسلمين من هذه السلوكيات من هذه الكلمات وأرجو من الله عز وجل أن يهتدي بها الشيعة يهتدي من هذه الكلمات الكلمات دي كلمات رهيبة هو بيطعن في القرآن الكريم بدون ما تشعر ليه عشان في الآخر زي ما قلنا وبنقول عشان يلمك حواليه عشان المصلحة بتاعتك ان انت تكون حواليه هي دي اللي بتدر عليه الخمس او بتدر عليه اموال طائلة تانية لكن هو ما بيتكلمش لان هو لو فعلا عايز يرفع آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يرفعهم بكتاب الله الله عز وجل في كتابه العزيز يقول ايه قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ده كلام ده من النبي صلى الله عليه وسلم يعني كأن الله عز وجل يقول الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل للناس قل إن كنتم تحبون الله أي إذا أحببتم الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم طيب يبقى المحبة إيه المحبة اتباع مش المحبة هوى مش إن أنا أغالي في إنسان لمقارب شخصية لا المحبة اتباع تعالوا نشوف برضو أحد العلماء التانيين حسين الفهيد وهو بيتكلم في آية صعبة جدا تخيلوا هيعمل ايه نسمع الآية وبعد كده نيجي نعلق تاني الآية تقول ويحذركم الله نفسه الروايات راجعة تفسير الصافي تفسير البرهان تفسير العياشي تفسير القمي تفسير نور الثقلين الحويثي راجعة تفسير تأويل الآيات الظاهرة في مناقب أو في فضائل العفرس الطاهرة للسيد الإسربازي راجعة يحذركم الله نفسه قال نفسه من قال هو علي بن ابي طالب
يعني آه، سبحان الله ويحذركم الله نفسه نفسه هو علي بن أبي طالب وقول لك في تفسير برهان طيب صاحب تفسير برهان أخطأ أنت ما عندكش عقل ما بتعرفش تميز الله عز وجل عندما يقول ويحذركم الله نفسه أول الآية تقول لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه أي الله عز وجل يحذركم نفسه أي إياه فإزاي علي بن أبي طالب دخلتها علي بن أبي طالب إزاي والتانيين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا اخوانا استحلفكم بالله لما تيجوا تقعدوا يا اما تقعدوا تفهموا يا اما ما تقعدوش لكن ان انت تقعد كده ربنا هيحاسبك على اللي انت تقعد تسمعه ده واللي بتسمع له يا اما انت ما عندكش خالص ده انت كده يعني زي ما بيقولوا كده يعني باب بيضه انت ما فيش قران انت ما سمعتش قران قبل كده انت ما قراتش قران قبل كده حتى ما فهمتش المعاني يا اخي امسك كتاب الله عز وجل واقرأ والله لو مسكت كتاب الله عز وجل وقرأت عمر دوت ما هيقدر يأثر فيك في الكلمات اللي هو بيقولها ديت ويحذركم الله نفسه أي يحذركم علي بن أبي طالب طب علي بن أبي طالب مات وما زالت الآية باقية في القرآن الكريم إلى يوم القيامة نعرف منها إيه بقى دلوقتي ويحذركم الله نفسه مين نفسه بقى دلوقتي ويحذركم الله علي بن أبي طالب اللي هو في القبر دلوقتي ولا مين هتقول لي الحسن الحسين إلى آخره يبقى أنت كده بقى بتشعب الآية يبقى الله عز وجل له 11 نفس ولا ايه بالظبط وبرضه ده مش تجسيم يا شيعة ولا التجسيم حاجة تانية يعني سبحان الله يا جماعة تدبروا كتاب الله عز وجل اعقلوا كتاب الله عز وجل افهموا كتاب الله عز وجل انا هقول لك حاجة اسمع منه وروح دور بعديه اظن مفيش احسن من كده اسمع منه الكلمات اللي هو عايز يقولها وبعد كده روح دور في كتب التفسير المعتبرة عند المسلمين اللي فعلا تدخل دماغ العقل البشري وبعد كده روح راجعه قول له يا سيادة الفالي او المهاجر او الفهيد الكلام اللي انت قلته ده كلام خطأ ما يدخل عقل بشري تعالوا في فيديو كمان لأحد علماء الشيعة أنا بصراحة مش عارف اسمه لكن أحد علماء الشيعة وهو يتكلم عن آية كريمة وبعد كده نرجع تاني بإذن الله
هناك الإنسان اللي ينظر إلى علي بن أبي طالب ومقام الإمام أمير المؤمنين ويذهب إلى الله من دون ولاية أهل البيت يقول يا ليتني كنت علويا يا ليتني كنت مصاحبا لأبي تراب يا ليتني كنت ترابا فأولها عن الإمام علي وآخرها هذا التفسير عند أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين وإلا ماذا يعني يا ليتني كنت ترابا يقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يعني شنو يعني صرت تراب ما فيها معنى يا ليتني كنت ترابا في المعنى الدقيق أنه أيم
ده عبد الحميد المهاجر هو حياتي أحد علماء الشيعة وأنا فعلا مش عارف اسمه لكن لعل الشيعة إن شاء الله لما يسمعوا اسمه يعرفوه ده بيقول إيه يا ليتني كنت ترابا سيأتي الكافرا يوم القيامة ويقول يا ليتني كنت ترابا التراب لأن التراب لا يحاسب يوم القيامة فهو عمل إيه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه يسمى أبا تراب فهو جاب حتة أبا تراب وقال لك إيه يا ليتني كنت علويا يعني يا ليتني كنت شيعيا يعني تخيل دول عاملين زي الترزية بيمسكوا القرآن الكريم وبيحاولوا يفصلوه على مزاجهم هم مش على مراد الله عز وجل مش على تفسير القرآن السليم مش على ان الله عز وجل حط القرآن ده او تكلم بالقرآن دوت عشان بعد كده يفسروا الشعب الكلمات دي أي يا ليتني كنت ترابا أي يا ليتني كنت علويا لأن علي بن أبي طالب من, أسمي من أسمائه أبا تراب طب الكلام ده يدخل على عقل مين يا شيعة يعني هكررها مرارا وتكرارا اتقوا الله عز وجل في القرآن الكريم القرآن الكريم ما يحتاج اللي انتوا بتقولوه ده القرآن الكريم يصان القرآن الكريم يفسر تفسير صحيح عشان بعد كده الإنسان الكافر لما يجي يقرأ القرآن ويقرأ التفسير فعلا تخجل من نفسك ولا ما تخجل من نفسك لو جه أي واحد نصراني وقال لك فسر لي الآية ديت هتقول له إيه؟ هتقول له يا ليتني كنت ترابا أي يا ليتني كنت علويا من أتباع أبا تراب طب فين التفسير ده؟ يقول لك ده تفسير آل البيت طب يا جماعة جيبوا لنا طلعوا لنا الكتب قولوا لنا الكتب دي فين نقرأها ونقرأ الأسانيد بتاعتها يمكن انتوا غلطانين نصحح لكم ولو احنا غلطانين صححوا لنا لكن الأمور تمشي كده بالكلام ده كده ومفيش أي حد يحاسب حد ولا حد يتكلم مع حد ولا أي حد يأمر بالمعروف وينهى عن منكر حد يعني الشريط دوت المنتشر ما بين الناس ده ما سمعوش المراجع ما سمعوش علي خامنئي ايه ما سمعوش حسن نصر الله ما سمعوش علماء الشيعة ولا هم بيسمعوا فيوتوا ولا هي القصة كلها ان انت جمع جمع جمع وخلاص المهم ان انت تقدر تجمع ناس زي ما انت تقدر يا عم ادخل التشيع وقول اللي انت عايزه عايز تقول في القرآن قول عايز تقول في الفقه قول عايز تتكلم في اي حاجة قول المهم ان انت في الاخر يتحط جنب اسمك شيعي المهم ان انت في الاخر يتحط جنب اسمك مستبصر وخلاص لكن ان انت تقول الكلام دوت ان انت تعترض حتى على الكلام دوت لا انا اعترض ازاي اعترض هو في حاجة اسمها اعتراض الرد على الامام كالرد على الله عندهم الرد على الامام كالرد على الله وطبعا هم الوكلاء عن الله عز وجل عن النبي صلى الله عليه وسلم كما يدعون عن الائمة كما يدعون فاستحالة ان واحد يطلع يقوم من مجلس كده ويقول له اتق الله عز وجل لا اللي انت الكلام ده اللي انت بتقوله غلط اتق الله عز وجل ده انت بتتكلم في كتاب الله عز وجل ده ايه ده مفيش يعني طالما مفيش كتاب في السنة طالما مفيش سنة مفيش نبي طالما مفيش نبي يبقى ما في الله زي ما هم بيقولوا ماكو الله مفيش طب هنعتمد على ايه لما القرآن بيهان بالطريقة دي ايه الفرق ما بين ان واحد يحرف القرآن ويقول عليه بالزيادة ويقول عليه بالنقصان وبعدم الترتيب ايه الفرق ما بين واحد دوت واللي بيمسك القرآن يحرقه انت حرقت القرآن بس حرقته بطريقة غير مباشرة انت حرقت القرآن في قلوب الناس لما واحد يسمع مرة واثنين وثلاثة شيعي ان القرآن ده فيه ده ومن علماء ايه مش علماء مجهولين لا ده علماء اكابر خطباء المنبر الحسيني عندهم وليهم آلاف من المحبين يبقى انت كده بتزرع ايه بتزرع الخير بتزرع القرآن في قلوبهم لا والله انت بتشيل القرآن من قلوبهم تعالوا نسمع احد علماء الشيعة وهو بيتكلم عن آية عظيمة في كتاب الله عز وجل ونرجع نعلق
يقول الله سبحانه وتعالى في هذه الآية المباركة التي صدرنا بها حديثنا يقول وكل شيء أحصيناه في إمام مبين عن الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام عن أبيه عن جده عليهم الصلاة والسلام قال عندما نزل آية على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين قام أبو بكر وعمر وقالا يا رسول الله هو التوراة الإمام المبين هو التوراة فقال لا قال فهو الإنجيل قال صلى الله عليه وآله وسلم لا قال فهو القرآن قال صلى الله عليه وآله وسلم لا فأقبل أمير المؤمنين عليه السلام فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو هذا
الله عز وجل نقرأ الآية من بدايتها عشان نعرف الآية دي بتتكلم عن إيه أصلا الله عز وجل في كتاب العزيز يقول إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين أحصيناه في إمام مبين أحصيناه في اللوح المحفوظ هم بدلوا بقى طالما فيها كلمة إمام آه والله دي تمشي يعني ان عندنا ائمه وكلمه امام تمشي زي حسن شحاته بالظبط لما كل علي على في القران هي علي بن ابي طالب يبقى القران كله مليء باسم علي بن ابي طالب تمشي اي حاجه تمشي كلها تمشي المهم ان انت ما تعترضش المهم ان انت ما تتكلمش سبحان الله يقول لك عرضه يعني ابو بكر وعمر لازم بقى يحبكها شويه سألوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني هل هو القرآن الكريم قال لا هل هو هي التوراة قال لا هل هو الإنجيل قال لا أمال مين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه سبحانك يا ربي يا أخوانا مش هنرجع ونقول إن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجين الكذب والتدليس على كتاب الله عز وجل عشان ترفعهم هم والله مرفوعين من غير الكذب والتدليس دوت نروح فاصل ان شاء الله ونرجع عدنا إليكم من جديد في مسألة تحريف القرآن عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرين منذ قليل أو قبل الفاصل كنا بنتكلم عن أحد علماء الشيعة وهو يتكلم عن الإمام المبين فسبحان الله يعني تغيير كلمات القرآن تعني تغيير معنى القرآن تغيير مراد الله عز وجل من هذه الآيات فده لا يقل خطورة عن تحريف القرآن نفسه وطبعا تكلمنا عن تحريف القرآن عند الشيعة الإمامية ولسه هنتكلم بإذن الله تعالى عن تحريف القرآن عند الشيعة الإمامية ولكن من خلال كتب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية والوثائق طبعا يا ريت الإخوة يتابعونا على صفحة برنامج بهتان وبرهان على الفيسبوك قبل ما ناخد فيديو في سؤال عايز أسأله للشيعة الإمامية وعلماء الشيعة الإمامية والسؤال ده تحدي لعلماء الشيعة التحدي ده مش مجرد ان هو فرد عضلات لا والله ولكن لتشغيل العقول لتشغيل عقول علماء الشيعة قبل تشغيل عقول عوام الشيعة أنا بقول وبتحدى أي عالم شيعي أن يأتي لي بصورة كبيرة أو قصيرة ولم يتدخل في تفسيرها أحد صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أو أحد التابعين أو أحد علماء أهل السنة نعيد السؤال تاني وتحدي لعلماء الشيعة بأن يأتوا لنا بصورة في كتاب الله سواء كانت كبيرة أو قصيرة ولم يتدخل فيها أو في تفسيرها أحد من علماء أحد من الصحابة أو التابعين وتكون مقصورة بس على تفسير آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أول الفاتحة مرورا بالبقرة إلى سورة الناس عايزين سورة يكون اللي فسرها بس آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتدخل في تفسيرها أحد من الصحابة أو أحد من علماء أهل السنة والجماعة بس نروح نشوف فيه فيديو لحسين الفهيد وهو بيتكلم عن يد الله ونسمع مش هقول تخريف لا ده تحريف متعمد نسمعه ونأتي تاني وإذا الآية صريحة والسماوات مطويات بيمينه الذات ما لها يد السلام على يد الله الباسطة الإمام يقول أنا والله يد الله أنا والله عين الله إذا السماوات مطويات بيمينه بس اليمين يعني مو اليسار بس اليمين بس يد واحدة لأن الثاني ما ضعف يقول الصحيح والسماوات مطويات بيمينه ويقول في آية أخرى يد الله فوق أيديهم يعني آية يد تطلق في الوجود يد علي أبي طالب فوقها يد الله فوق أيديهم يعني آيات الملائكة
يعني والسماوات مطويات بيمينه سبحانك ربي لا الله عز وجل يده هي يد علي بن أبي طالب أي يد في القرآن هي يد علي بن أبي طالب أي حاجة في أي حاجة أي كلام في أي كلام يد الله فوق أيديهم يد علي بن أبي طالب مات علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه مش مشكلة هو اللي قاعد بيفهم هو اللي قاعد ده بيعقل هي الآيات بتنزل كده بتتقال كده بتتحرف كده يعني ده نسميه ايه والله الواحد مش عارف فعلا يعني انا اخجل فعلا ان انا اسمع الحاجات ديت ولكن والله انا بجيب الحاجات دي وانا مش مئز ليه عشان نعرف عقيدة الامامية الاثنى عشرية عقيدة الشيعة عقيدة اللي هم بيقولوا المذهب الجعفري هو ده مذهب جعفر الصادق عليه السلام هو ده مذهب آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إن أي يد في القرآن هي يد علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه يعني ده حتى أنت ما قلتهاش يد النبي صلى الله عليه وسلم أهو هتبقى مبلوعة شوية لكن لا اليد يد علي بن أبي طالب لازم مسألة الحشر ديت تفتح كتب الشيعة تسمع كلام الشيعة لازم يحشروا آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم والله آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما محتاجين الكلام ده كله مش محتاجين ان انت تلزق وتشيل من هنا وتحط من هنا عشان ترفع مقامهم لا مقامهم مرفوع والله وهنعيد ونزيد مقامهم مرفوع مش مستاهلين ان انت تحرف الكتاب تحرف كتاب رب السماوات عشان المخلوقين لا والله ما يحصل واحنا عايشين معانا تاني شريط لحسين الفهيد بس المرة دي على ليلة القدر نسمع كده ونشوف جهابذة علماء الشيعة وهم بيفتونا في القرآن الكريم
زلنا في سورة القدر هنا إشارة في سورة القدر وهي قضية الشهر يقول ليلة القدر خير من ألف شهر خلال شهر لو واحد يحسبها تصير كم سنة إذا كان الشهر بثلاثين يوم وكل ألف شهر حسبت ثلاثين يوم يطلع لك الناتج ثلاثة وثمانين سنة وثلاثة أشهر وثلاثة أسابيع وثلاثة أيام وثلاث ساعات وثلاث دقائق وثلاث ثواني وثلاث لحظات إذا كل على ثلاثين أما إذا لا أكو أشهر كوامل وأكو لا تسعة وعشرين يصير حسابه واحد وثمانين سنة وقليل يعني هذه مدة حكم بني أمية لعنهم الله فيقول ليلة من لياليكم يا أهل البيت وهي ليلة القدر خير من ملك بني أمية لعنهم الله من عصرهم إلى فروعهم إلى يوم الشهادة وإلى يوم القيامة يقول له خير من ألف شهر خير يعني من حكمهم ومن سيطرتهم على عباد الله
يعني سبحان الله برضو يعني ليلة القدر بقت مختصة ببني أمية مش مختصة بنزول القرآن مش مختصة بنزول الملائكة لا مختصة ببني أمية 83 سنة وثلاث أيام وثلاث أشهر وثلاث مش عارف إيه وثلاث أسابيع وثلاث إيه وثلاث إيه حتى وصل لثلاث لحظات حسبها إزاي معرفش يعني أنا نفسي مش عارف لو حد عنده كالكوليتر بالله عليكم يبقى اسمع الشريط ويحسبها لنا ولكن لا ده ليلة القدر ديت مختصة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومختصة ببنو أمية فالليلة من ليالي آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ب 83 سنة من بنو أمية يا سلام شفتوا الأفكار يعني شفتوا طب ده منين ده فعلا اللي انتوا عايزين الناس تتشيع ليه عشان أنا أنتقل من كتاب الله عز وجل أقول الترهات ديت إن أنا أنتقل من كتاب الله عز وجل وأقول الكلمات ديت إن أنا أنتقل من كتاب الله عز وجل وأقول اللهم صل على محمد وآل محمد واسكت ولا أعمل إيه تعالوا نشوف الشريط اللي بعديه لعلي الميلاني وهو بيتكلم بقى على مجمل القرآن في النهاية هيكون إيه نسمع علي الميلاني
للتحريف معاني عديدة هناك معنى للتحريف لا خلاف بين المسلمين في وقوعه في القرآن الكريم اتفق الكل على أن القرآن الموجود ليس تدوينه بحسب ما نزل يختلف وضع الموجود عن تنزيله وترتيبه في النزول وهذا ما ينص عليه العلماء علماء القرآن في كتبهم وأي غرض كان عندهم من هذا الذي فعل لماذا فعلوا هكذا هذا بحث يجب أن يطرح وقد قلت لكم أن المجلس الواحد لا يكفي ترتيب السور وترتيب الآيات يختلف عما نزل عليه القرآن الكريم ترون آية المودة مثلا وضعت في غير موضعها آية التطهير وضعت في غير موضعها ترون آية اليوم أكملت لكم دينكم وضعت في غير موضعها سورة المائدة التي هي بإجماع المسلمين بإجماع الفريقين هذه السورة آخر ما نزل من القرآن الكريم ترونها ليست في آخر القرآن بل في أوائل القرآن ما الغرض من هذا؟ فهذا نوع من التحريف لا ريب في وقوعه وقد اتفق الكل على وقوعه بالقرآن
آية التطهير مش في موضعها آية المودة مش في موضعها تعالوا نرجع شوية حوالي نص ساعة وربع ساعة لما قال إيه وكل شيء أحصيناه في إمام مبين وقالوا إن الإمام ده هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه فهنا لما الله عز وجل على كلامكم أحصى كل شيء في علي بن أبي طالب بس نسي حاجة إن هو لما أحصاه في علي بن أبي طالب لم يبلغ علي بن أبي طالب إن هو يبلغنا أماكن الآيات دي فين ما قالناش فده يعتبر كتمان علم ولا إيه سؤال مطروح لما الله عز وجل على أرائكم انتم مش على أرائنا احنا أحصى كل شيء في علي بن أبي طالب فلما أحصى علي بن أبي طالب ما قالناش الآيات دي موجودة في الليل ما قالناش مكانها فين طب هم أخدوها من المكان ده حطوها في المكان ده ليه طب يا ريت يعني جاوبونا ما عندكوش إجابات يبقى تسكتوا أحسن لكن طالما عندكم أحاديث وروايات بالكلام ده قول لي والله المعصومين قالوا الكلام دوت قالوا إن الآية دي كانت موجودة مثلا في سورة البقرة في الحتة الفلانية وأخدوها من سورة البقرة حطوها في الحتة الفلانية في السورة الفلانية وخلاص لكن إن أنت تجيب كلام من هواك وتخترعه وتقول بيه لا ده ما ينفعش حاجة تانية بيقول لك أجمع المسلمون على أنه وقع في القرآن تحريف اللي هو تحريف الترتيب لا إن كنت أنت معتبر نفسك إجماع مسلمين دي حاجة تخصك لكن لو أنت بتتكلم على أهل السنة والجماعة في المسألة دي لا ما تدخلناش في المسألة دي لأن أهل السنة والجماعة قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تنزل عليه القرآن وهو من قال ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني ضعوا هذه الآية في السورة الفلانية لكن أنت بمقصدك بإجماع المسلمين أن الصحابة هم اللي وضعوا الآيات في غير موضعها وإلا لو النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي وضعها في المواضع ديت عمرك ما هتقول تحريف لا ده هتقول القرآن هو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم هو من قال ضعوها هنا وضعوا هنا معانا شريط أخير بس ملاحظة بسيطة الشريط دوت احنا اخدناه كمناظرة ما بين اتنين على برنامج البالتوك اللي بيتكلم ده خريج حوزة وهو زي ما بقول عنده تذوق اللغة العربية تذوق اللغة العربية تعالوا نشوفوا لما تذوق اللغة العربية وابتدى يقرأ القرآن اللي مكتوب باللغة العربية قرأ الآية عدوا معايا سبع مرات يغلط في الآية فهل الآية دي في مرة من المرات قرأها عدت عليه قرأها في الحوزة تعالوا نسمعوها ونيجي نعلق
قال أنا صاحب ذوق لغة عربية أنا أقرأ اللغة العربية وتعلمت اللغة العربية وأنا أيضا من الناس الذين حققوا في هذا الموضوع عندما كنت في الحوزة وأذهب إلى رأي الشيخ الصدوق المرة الأولى في الآية التي تفضلتم فيها وهي الآية التي تقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا, إنا براء منكم ومما تعبدون إنا, إنا براء منكم ومما تعبدون إنا, إنا براء منكم ومما تعبدون قرأت الآية خطأ لا أي آية الآية الأولى أم الثانية الآية الأولى أم الثانية أعيدها عليك أي آية تريد أي آية تريد أخي الكريم الآية أقرأها عليك مرة ثانية الآيتين التي وردتا فيهما هذه ورد فيهما هذا المعنى قد كانت الآية رقم اثنان من سورة الممتحنة قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ما في لقد قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم آه ما أدري هل عندك قرآن ثاني أي أنا طيب طيب بعدين نجي لهذا إخواني تأكدوا لي من الآية يعني عنده هل هو عنده نسخة ثانية للقرآن أم لا مش عارف قد كان لكم لا يوجد لقد طيب طيب انا عارف قرأتها صح لاني عم بقرأها من القرآن يا اخي الكريم ابو تراب عنده لقد اه اي طيب ممكن يكون عنده نسخة ثانية من القرآن ما بعرف على اي حال طيب طيب انت فقط الآية اللي انا قرأت لك اياها هل هي التي تقصدها ام لا من سورة الممتحنة صح سورة الممتحنة رقم أربعة الآية أربعة صح أم لا قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير في السورة الثانية يقول الله بأنه أن تبين لإبراهيم أنه عدو الله ف... السلام عليكم في صوت في صوت ألو في صوت كويس طيب عندي الآن أمامي نسخة القرآن الكريم أشرف آه صاير والله نظري نظري ضعيف آه نعم أشرف بالأمر بطباعة هذا المصحف الشريف خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الطب... ال... ال... الذين طبعوا القرآن مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف تقول الآية أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا آه طيب في بعد تشكيك في القرآن يا إخواني قد أم لقد طلعت معي خطأ برضو يا شيخ طيب طيب خطأ خلاص سلمنا لك سلمنا لك شكرا جزيلا شكرا جزيلا يا أخي ما بعرف بقرأ بس أنا عم بعطيك المعنى معلش والله أنت غريب خلاص يا أخواني أنا فأنا برأيي تسدوا الموضوع لأنه آه هذا الأخ مؤهل يعني للمناقشة والحوار
يعني سبحان الله يعني تخيلوا واحد يقرأ القرآن وهو بيقول أنا عندي تذوق للغة العربية وأنا خريج حوزة ويخطأ حوالي سبع مرات أو تسع مرات في كلمة إنا براء منكم يقولها إنا براء تخيل وهو للأسف الشديد مش عارف هو غلط في إيه يعني هو تخيلوا مش عارف حتى إن هو غلط في إيه دي دي مصيبة تانية وبعدين غير المصحف وولع النور ما كانش لابس النضارة ده الإخوة يمكن اقتصرت على الحتة ديت ده كان فيها زيادة يعني تخيلوا واحد بيقول ان خريج حوزة ومش عارف حتى هو غلط فين مش عارف يقرأ القرآن ويغير النسخة طب بعدين يعني طب دول هم دول خريجين الحوزة عندكم هم دول الدعاء لمذهب التشيع زي ما انتم بتقولوا والله ده ما مذهب ولا مذهب الجعفري ولا مذهب جعفر بن أبي جعفر الصادق عليه السلام لا والله ده مذهب تاني خالص ده دين تاني دي ديانة تانية دي حاجة ما سمعناش بيها قبل كده عمرنا ما شفنا داعي إلى الله عز وجل ده من البديهيات ان انت حتى تعرف تقرأ القرآن مش مجرد ان انت بس تقول لي لا والله انا جاي اتكلم في تفسير مش جاي اتكلم في القرآن وبعدين يعني تتخيل ان الغلط بتاعه وصله ان هو يروح يغير المصحف لا ويقرأ لك الطباعة كمان يعني هو ايه الراجل متأكد من نفسه ان هو بيقرأ صح فراح جاب مصحف تانية وطبعة الملك فهد والى اخره عشان يأكد لك ان هو بيقرأ صح واحنا نقول له لا يا شيخ انت بتقرأ غلط وما يعرفش الغلط ويقول لك انا متذوق للغة العربية كلمة براء يقولها براء ايه براء دي طب في انه لغة عربية براء طب دي يمكن قراءة لا مش قراءة مش قراءة وهو في الآخر اعترف وقال أنا فعلا أخطأت أصله كان الضوء عندي مش مش منور كانت الدنيا عنده يعني مظلمة فيعني أنا يعني مش عارف حتى أقول إيه في الناس ديت وللأسف الشديد بيطلعوا ياخدوا المايك ويتكلموا على إنهم علماء يتكلموا على إنهم علماء يتكلموا إنهم دعاء وإحنا استبصرنا واحنا كنا على الضلال واتبعنا الهدى وركبنا السفينة ورحنا وجينا وعلى الجنة حتف كأنك ماسك نبلة وتحدفه للجنة لأنه تشيع بالطريقة اللي انتوا شايفينها يعني سبحان الله الوقت معاكم بيضيع بسرعة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ونسأل الله عز وجل يعني يهدي قلوب الشيعة إلى ما يحبون الله ويرضاه وننتظركم بإذن الله تعالى على صفحة برنامج بهتان وبرهان والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته